السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله بعد هذه الرحلة الطويلة وصلنا إلى أن نبدأ في تهدئة وسكينة لتحط السفينة رحالها ولذلك كانت حلقات النهاية مناسبة السكينة الأنس الطمأنينة إخوتي إن هذا الدين العظيم وأعود مؤكدا متحدثا بيقين أنك أيها المسلم على دين عظيم وأن شريعة هذا الإسلام بكل فروعها وكل أفعالها وأوامرها ونواهيها إنما هي السعادة بعينها وأيما إنسان فارق الشريعة بقدر أنمله فإنه يصيبه من الكدر والتعب والشقاء والعناء والعذاب بقدر مفارقته لهذه الشريعة ومخالفته لها لذلك في هذا الدين وفي هذه الشريعة معان عظيمة من لم يحسها لم يحس بالحياة من يرها لم يرى السعادة من لم يعيشها فهو من جملة الأموات من هذه المعاني السكينة وقد ذكر الله جل جلاله السكينة في ستة مواضع من القرآن في الأولى قال الله جل جلاله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم لما اختلف بنو إسرائيل لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فأرسل الله لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اختلفوا قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قالوا ده مش غني وهي دي المصيبة مش عايز أفصل عايز, عايز, عايز أركز في موضوع السكينة ها فأرسل الله لهم التابوت فيه سكينة السك... بس أنا بتكلم بنجيب الآيات في القرآن عشان بس نوصل لمعنى السكينة إيه ساعة ما جالهم التابوت هدأت القلوب وابتعد الشيطان ورضي الناس بحكم الله الثاني في قوله سبحانه وتعالى في غزوة حنين لما فر المؤمنون قال سبحانه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وهذه مثل الثالثة في قول الله تعالى في قصة الغار سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا الآية الثانية ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وكفروا سبحان الله العظيم حين تنزل السكينة تنزل بقوة القلب الأولانية تبقى الهدوء النفسي والاستسلام وعدم المنازعة الثانية القوة لما نزلت السكينة على قلب النبي حين قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وارتباط السكينة بجنود جت في موضع ثاني الرابع في قول الله سبحانه وتعالى الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لذا قال العلماء أن هذه السكينة لها جنود اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الأذى ويأخذون بأيدينا إلى الهدى شوف الآية دي بتاع سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الموضع الخامس من الروعة بمكان قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا السادس وهو الموضع الأخير من مواضع السكينة في قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها آه السكينة عشان نفهمها تعالوا بس نسمع الإمام الهروي قال يعني إيه السكينة عشان نفهمها من الست آيات دول قال إيه السكينة هي التي نزلت على قلب النبي وقلوب اصحابه وهي شيء يجمع قوه وروحا يسكن اليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن اليه العصي والجريء والأبي ياه واضح الكلام ده واضح لا ترجم طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اسمع كلام ده تاني هي التي نزلت على قلب النبي وقلوب أصحابه في الآيات اللي معانا إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه في الآية الثانية بتاع سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فالسكينة هي التي نزلت على قلب النبي وقلوب أصحابه يقول وهي شيء يعني لما نيجي نعرف السكينة هي ايه ما نعرفش هي ايه هي شيء زي ما قلت في قرة العين يعني ايه ما تقدرش ان قرة العين تقول قمة السعادة ما تقدرش تقول ان قرة العين يعني قمة الراحة قمة الطمأنينة قرة العين الشبع والغنى ما تقدرش تقول حاجة قرة العين يعني قرة العين كذلك السكينة يعني ايه هي شيء حاجة ما ما ما نعرفش تفسيرها حاجة كده تنزل على القلوب بس شو بيقول ايه وهي شيء تجمع قوة وروحا سبحان الله يجمع قوة لما تنزل حس ان قلبك جامد بطل تدخل في الحديد شيء يجمع قوة قوة وروحا الروح ال- من الاسترواح آه، من من كأنه الفرج لما تنزل السكينة على القلب إحساس بالفرج إحساس بالانفراج روح إحساس الروح الراحة يبقى يحس إن قلبه جامد بطل زي الحديد وفي نفس الوقت حاسس بالراحة والأمان والهدوء واللذة والسعادة وهي شيء يجمع قوة وروحا تعمل ايه يسكن إليه الخائف لما يبقى واحد خايف ومرعوب وقلقان ومضطرب و... و... و... و... و... و... حاسس برعب جواه تنزل السكينه يسكن قلبه زي ما قلنا كده لها جنود جنود تعطي قوة وتعطي أمان إحساسك إن في حماية نزلت وقاية نزلت في يسكن إليه الخائف ساعة ما يبقى واحد خايف وتنزل عليه السكينة خلاص يحس بالأمن والأمان والثقة والطمأنينة يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر آه لما يبقى إنسان حزين متله ميت فقد شيء عزيز حزين ابتلي ببلاء شديد حزين صدم صدمة مروعة شنيعة في شيء كان يعز عليه لما يبقى حزين وينزل ويلقي الله في قلبه السكينة يعيش فيها يتسلى بهذه السكينة يتسلى بهذه السكينة يتسلى به الحزين سبحان الله عشان كده بنقول ان اللطف لطفان لطف ظاهر ولطف باطن اللطف الظاهر ألا تقع المصيبة يعني أنت ماشي أنت وولادك في الطريق وابنك جري في وسط الشارع كانت عربية تخبطه لحقتهم من تحت رجلين العربية ده اسمه لطف ظاهر انك قمت بالليل لقيت البوتاجاز مفتوح لحقته قفلت وفتحت الشباك الحمد لله ده اسمه لطف ايه ظاهر اللطف الباطن ان تقع المصي- المصيبه وتنزل معها السكينة لطف باطن ان فعلا الولد تخبطه العربية وتلاقي ربنا انزل على قلبك سكينة الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر احمدك يا رب واشكر فضلك انا لله إن وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها وتتعجب من ثبات الشخص ده لكن هي نزلت سكينه فسلته عن المصيبه والضجر احيانا تجد انسان ضجر متضايق قرفان مهموم مخنوق مش طايق ما حدش يكلمني ما حدش يسالني انت مالك ما حدش يقول لي مالك آه، آه، سس، سيبوني في حالي مش عايز اكلم حد الضجر اذا رزقه الله السكينه يفك يسكن إليه شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن إليه العصي والجريء والأبي أحيانا تجد إنسان عندنا نقول في الفلاحين شضلي بتاع مشاكل بيخانق دبان وشه واحد هو كده آه، عصي تيجي تقول له طب آه، اهدى شويه مش ها عايز ايه لا مش عايز حاجه السلام عليكم هذا العصي تفاجئ ان مره دخل المسجد وقاعد هادي كده تبص له كده السلام عليكم عليكم السلام هو ايه اللي حصل مين ده ايه اللي غيره ده كان في توه ايه اللي جابه هنا نزلت سكينه في قلبه يسكن اليه العصي والجريء كان جريء على المعاصي والابي الذي يابى ان يلين لاحد المعنى ده معنى عالي قوي عشان كده ابن القيم بيقول ايه هذا من عيون الكلام وغرره التي تثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب ابن القيم بقى بيشرح الكلام ده يقول ايه وهو يشتمل على ثلاثة معان السكينة النور والقوة والروح ولهذا النور والقوة والروح ثلاث ثمرات سكون الخائف وتسلي الحزين واستكانة صاحب المعصية فبالروح الذي فيها حياة القلب وبالنور الذي فيها في السكينة استنارته وضياؤه واشراقه وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه يبقى السكينة فيها ثلاث حاجات نور وحياء وقوة النور يكشف عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين سبحان الله العظيم كنا واحنا شباب آه، نضحك و آه، من الطرافة بكلمة ان احيانا يبقى الواحد كده ايه إيه، مش فاهم مسألة ويجي واحد ببساطة يروح مفهمك تقوم تقول ايه مين اللي نور النور اه كأن حاجة كانت ضلمة وسطع النور عليها تبان هي دي السكينة ان يبقى العصي والجريء والابي والحزين والضجر الدنيا مظلمة جواهم ساعة ما يسطع النور يقولوا مين اللي نور النور يحصل التحول الرهيب بالسكينة فالنور يكشف لهم عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين يميز لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشد والشك واليقين أما الحياة توجب كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة القوة توجب له الصدق وسرعة الانطلاق والعزيمة على الوصول ورؤية الهدف القوة تضبط النفس عن جزعها وهلعها واسترسالها مع النقائص والعيوب فبالنور يكشف دلائل الإيمان وبالحياة ينتقل من سنة الغفلة ويصير يقظان وبالقوة يقهر هوى النفس والشيطان كما قيل وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد او بكسب ولكن لا غنى عن بذل جهد باخلاص وجد لا بلعب وفضل الله مبذول ولكن بحكمته وعن ذا النص ينبي فما من حكمة الرحمن وضع الكواكب بين أحجار وترب فشكرا للذي أعطاك منه ولو قبل المحل لزاد ربي لو قبل المحل لزاد ربي واحد يتساءل طب نجيب السكينة دي ازاي واحد صلاحية المحل لو قبل المحل لزاد ربي صلاحية المحل فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم اتنين استشعار المعية ان الانسان يشعر ان ربنا معاه اذ يقول لصاحبه لا تن... ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه فانزل الله سكينته عليه صلاحية المحل اتنين استشعار معية الله سبحانه وتعالى الدعاء ولزومه وطلب ذلك والاستكانة إليه إخوتي السكينة معنى مفقود في حياتنا نحتاج أن نسأله الله وانت ساجد قول اللهم أنزل علي السكينة اللهم ارزقني السكينة أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم